أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فما لي حيلة إلا رجائي لعفوك فاحطط الأوزار عني وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومن إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني أجن بزهرة الدنيا جنونا وأقطع طول عمري في التمني ولو أني صدقت الزهد عنها قلبت لأهلها ظهر المجن وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني اللهم اعف عنا يا رب أحبتي في الله لا زلنا مع آيات القرآن الكريم التي تثير فينا كوامن الخوف خوف الهيبة والجلال لذي الجلال والإكرام الخوف من الوعيد الخوف من العذاب الخوف من النار الخوف من القبر وما فيه الخوف من الذنوب المعاصي ومن آثارها علينا ونحن عبيده المذنبون الذين أسرفنا على أنفسنا الخوف الخوف على العمل الصالح الخوف على العمل الصالح ألا يقبله, ألا يقبله مني ربي أن يرده في وجهي أن يقول لي هذا العمل ينقصه الإخلاص هذا العمل تنقصه المتابعة والانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا العمل داخله العجب والغرور هذا العمل أردت به غير الله نعوذ بالله من الخذلان لازلنا نتتبع آيات الخوف وأنا في هذا اللقاء سآتي بآية لم يذكر فيها الخوف نصا لكن ذكر فيها المراد من الخوف احنا بنخاف ليه او عايزين نخاف ليه ممكن نجاوب على السؤال ده ليه عايزين نخاف عشان نعمل حسابنا نعمل حسابنا لو انت شايف حاجة مخيفة قدامك اعمل حسابك انك ما توصلش للحتة دي ما تروحش للنقطة اللي فيها الهلاك وده الخوف المحمود الخوف الذي يؤدي إلى الحذر الخوف الذي يؤدي إلى حسن العمل وأنا برضه هجيب آية من سورة الزمر سورة الزمر من السور المكية العظيمة اللي بتقرع القلوب مليئة بالمشاهد القرآنية التي توقظ النائمين توقظ الغافلين الآية تسعة من سورة الزمر يقول ربنا تبارك وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ولاحظوا احنا قلنا في الأول أمن هيجي قدامها ايه أمن التانية أمن, ال... أمن هذا شأنه كمن هذا حاله دايما مقارنة لما تسمع كده أمن اعرف ان في مقارنة زي ما قلنا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمان هو في الظلمات ليس بخارج منها لكن برضه هنا هنشوف أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعملون وال... الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أنا عايز أقف وقفات مع هذه الآية أمن قلنا أمن يعني في مقارنة بقى أمن هو قانت القانت إنسان قانت بالتاء مش بالطاء لأن في قنوط وفي قنوت القنوط هو اليأس من الرحمة يعني ايه يعني الكفار طول ما هم كفار في قنوط في يأس من رحمة الله رحمة الله لا تدركهم ما يجيش واحد مشرك يموت ولا واحد كافر يموت وتقول لي انت هتحجر على رحمة ربنا ما يمكن ربنا يرحمه لا يا اخي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك لا يغفر ربنا قال كده ربنا حكم بكده انت عايز تحكم بغير اللي حكم بيه ربنا وتقول لي ما يمكن ربنا ربنا حكم زي السفيه اللي طلع يقول ان ربنا ممكن يخلف الوعيد وده صحيح ممكن ربنا يقول ان اللي عمل الذنب ده انا هعاقبه بس يقول عفوت عنه بس ربنا قال لنا الا الشرك والا الكفر الا الشرك والا الكفر فلما ربنا يقول لي تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب ويجي واحد مش فاهم او بيت او بيتفلسف فيقول لي ان ممكن ربنا يخلف الوعيد فيجيب ابو لهب يوم القيامه ويقول له يا ابو لهب قد عفوت عنك ادخل الجنه انت بكده اه يعني بتتكلم عن خلف الوعيد ودي مساله انا لا اناقشها الان بل ان ربنا قد يعفو عن المسيء لكن ربنا اخبر في محكم اياته انه لا يعفو عن المشرك لا يعفو عن الكافر فاذا حكم ربك فلا معقب لحكمه تيجي انت تقول لي ممكن ممكن ازاي حضرتك فهمتها منين وازاي اه ممكن يعفو عن عاصي لكن مش ممكن يعفو عن مشرك مات مشركا مش ممكن يعفو عن كافر مات كافرا انا اه بحترم قدراتي العقلية والعلمية اقول قد يكون مات على الاسلام الله اعلم بالخاتمة مش عارف هو مات على ايه لكن اذا كان قد مات على الكفر او قد مات على الشرك او قد مات على النفاق الاكبر فهو مخلد في النار ليس بخارج منها ده حكم ربك مش حكمي ولا حكمك فبلاش الفلسفة اللي تخلينا نطعن في الله فلسفة ممكن تخليك تطعن في الله تطعن في الثابت من آيات الله المسائل دي مش ظنية يا اخوانا دي قطعية تعالوا بقى للآية بتاعتنا أمن هو قانت القانت يعني ايه القانت هو المطيع يقول ابن مسعود القانت هو المطيع لله كما وصف الله إبراهيم الخليل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين وصفوا ربه إنه أمة لوحده أمة ابن مسعود يقول معل كان معلما للخير معلم الناس الخير مطيعا لله قانت يعني مطيع لله حنيفا يعني مائل عن الشرك إلى الإيمان كذلك ابن مسعود لما ذكر معاذ بن جبل ومعاذ بن جبل مات في حياة ابن مسعود مات شابا في طاعون عمواس فكان ابن مسعود يقول إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا فيقولوا أنت تقصد إن إبراهيم يقول لا أنا بقول إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا أتدرون ما الأمة الأمة الذي يعلم الناس الخير أتدرون ما القانت القانت هو المطيع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم المطيع لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم يبقى القانت هو المطيع وتطلق ويطلق القنوت على الخشوع والقانت يعني خاشع كما قال تعالى وقوموا لله قانتين يعني خاشعين ويطلق القنوت على طول القيام في الصلاة لما سئل الرسول عن خير الصلاة قال طول القنوت يبقى القنوت له معاني كثيرة المراد به هنا في الآية هنا إيه بقى أمن هو قانت يعني مطيع يعني خاشع في صلاته ممكن المعاني كلها تجتمع في هذا الشخص أمن هو قانت يعني مطيع لله وده بالليل الناس نايمة وهو بيصلي أم أم رمى البطانية واللحاف وقام اتوضى ما ما- لم تؤثر فيه برودة الجو ولا برودة الماء ولا ظلمة الليل ولا الرغبة في النوم الموجودة عند الناس وإنما قام ليقف في محرابه في بيته حيث لا يراه أحد الزوجة نايمة الأولاد نايمين البيت كله بيغط في نوم عميق محدش سامعه من الجيران محدش شايفه لكن عارف ان ربنا مطلع عليه دي علامة من علامات الإخلاص يا اخوانا لما عايز تعرف انت مخلص ولا لا قيس إخلاصك ببعض الأعمال منها قيام الليل منها حسن الوضوء منها صيام النوافل حيث لا يعرف أحد أنك صائم أمن هو قانت آناء الليل آناء الليل يعني أطراف الليل مرة تلاقيه قائم في أول الليل بعد العشاء ومرة تلاقيه قائم قبل الفجر بساعة ولا بنص ساعة ومرة تلاقيه قائم في نص الليل هو هو يأخذ من الليل من كل الليل لل- لربه أنا مش عايز أقول إحنا إحنا إحنا بنعمل إيه بالليل آه والله أنا أنا بقيم الليل أنا شخصيا بقيم الليل بس بقيم الليل قاعد على اللابتوب وفاتح الفيسبوك والتويتر وعمال اتابع الناس كتبت ايه وقالت ايه ممكن طول الليل ابقى قاعد قدام الشاشه الرئيس الامريكي وتنصيب الرئيس و- ورئيس مش عارف ايه ممكن اتابع اي خبر إيه. انا عايش حياه اه قائم بالليل سهران بالليل بس سهران بعمل ايه السهر ده ينفع هو ده السهر المطلوب لا في ناس ثانيه امن هو قانت اناء الليل وربنا بينزل يا اخوانا في ثلث الليل الاخير ينزل إلى السماء الدنيا يقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأعطيه هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر فاصل ونتواصل معكم بإذن الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد تكلمنا في الجزء الأول من هذا اللقاء عن قول ربنا عز وجل في الآية التاسعة من سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقلنا إن القانت هو المطيع لله القانت هو المطيع لله وتطلق أيضا على القائم في الصلاة الذي يطيل القيام في الصلاة سئل, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت وتطلق أيضا على الخشوع كما قال تعالى وقوموا لله قانتين وغير ذلك من الآيات رب العزة يعقد مقارنة هنا بين حالين بين شخصين بين منهجين أمن هو قانت آناء الليل قلنا آناء الليل أوله وأوسطه وآخره لا يكاد يدع من الليل وقتا إلا ويقيم فيه يقيم لله فيه وكان كان بعض الصحابة يعمل إيه كان يوزع الليل على أهل البيت يعني يروى عن أبي هريرة أنه يقول, يقول مراته الزوجة لها حصة من قيام الليل الزوج له حصة من قيام الليل الولد له حظ من قيام الليل مش كلهم قايمين مع بعض جماعة كل واحد واخد وردية بحيث ان البيت ده اصلا يبقى ما- لا يخلو من ذكر الله فين النماذج دي يا اخوانا فين النماذج دي ده الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الرجل إذا قام من نومه بالليل فأيقظ امرأته فصليا جميعا صلوا الاثنين مع بعض حتى جماعة كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات عشان تبقى تبقى أنت وأهل بيتك من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات يبقى لكم حظ من قيام الليل طبعا احنا ما نعرفش قيام الليل إلا في رمضان والمساجد تضج بالتراويح في رمضان وربما قيام الليل بعد رمضان بعد التراويح في البيوت وحتى في المساجد بقى التهجد في المساجد طب فين حظ البيوت من قيام الليل حيث لا يراك أحد ولا يشعر بك أحد لابد يكون لك حظ من هذا أسأل الله التوفيق والهداية والسداد أما من هو قانت آناء الليل عامل ايه في حالته بقى ساجدا وقائما شايفين الصورة مر لو لو عملنا لو لو احنا بنصوره كده زي ما انتم بتصوروني في الحلقه ديت تجده مره ساجد بيدعو الله في سجوده ويبتهل الى الله في سجوده ويسبح الله في سجوده وتجده في لقطه تانية قائم عمال يقرا من القران من ايات القران الكريم يقرا عشر ايات يقرا مئة ايه يقرا ألف ايه ده بعض السلف يا اخوانا بعض الصحابة أثر عنه أنه قرأ القرآن كله في ليلة في قيام ليلة واحدة شيء مذهل شيء العقل كيف يستوعبه فأمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ايه اللي خلاه يعمل كده ايه اللي بيدعوه لكده انتوا عارفين يا اخوانا لما بيبقى في مباراة في كرة القدم بين فريقين سواء الفريقين دول داخل البلد او حتى من خارج البلد وتعدي كده على الكافيهات بالليل وتلاقي الاعداد مهولة والشاشات الكبيرة شاشات العرض الكبيرة وصوت المعلق العالي اللي بيصرخ وتلاقي الناس اللي مش لاقيه كراسي واقفه وتنظر لهذا المشهد الساعه كام دلوقتي ممكن تبقى الساعه 12 بالليل الساعه واحدة بالليل الجماعه دول ما بيناموش لا ينام ايه ده في في حدث عظيم في حدث عظيم بنتابعه ايه هو الحدث العظيم اللي بنتابعه مباراه فلان وفلان هو ده الحدث العظيم طب ما السنه اللي فاتت كانوا بيلعبوا وفلان كسب وايه اللي حصل ايه اللي حصل لك يعني ولا علان كسب ولا الفريق الاخر ايه اللي حصل مفيش حاجه احنا بنضخم ما ليس من حقه ان يضخم انت واعي اللي بتقول انت واعي اللي بتقوله ده انت فاهم انت بتقول ايه اه والله فاهم نضخم ما ليس من شأنه ان يضخم ده حدث تافه افرض راحت عليك نومه وما شفتوش ايه اللي حصل اهو لعب وهتعرف النتيجه الصبح ولا اي حاجه حصلت فاتك ايه فاتك المشهد الفلاني اللقطه الفلانيه شوفها يا اخي في التسجيل هتشوفها مره واثنين وعشرة ده هت... هتفاجئك على اليوتيوب وهتجيلك على الفيسبوك و... هتغرقك هتبهدلك اذا إيه انت اللي عايش حاله غير غير طبيعيه طب المشهد ده يا اخوانا إذا قارناه بمشهد إنني رحت بيتي ورحت متوضي بعد الماتش بعد الماتش خلاص رحت الساعة واحدة بالليل فدخلت اتوضيت والولاد نايمين فرحت جاي في جانب في البيت كده مكان ما بنصلي في البيت ورحت واقف مصلي ركعتين ومصلي ركعة الوتر أصلا كنت بصلي العشاء في المسجد ده ممكن يكون أصلا اللي كان بيتفرج ده ما صلاش العشاء أصلا ما صلاش الفريضة يبقى قانت بس قانت على ايه قانت على اشياء تافهه اشياء تافهه تضاد ما جاء به الله يعني اقصى اقصى ما يقال عنها انها من اللهو المباح لهو يا لهو يا اخوان هذا يلهو يلهو فضلا عن المحرمات التي ترتكب من غيبة ونميمة وسب وقذف وأشياء مش هقول عليه له مباح لكن شوف هنا عشان لما تعرف أمن تعرف المقابل مين أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ما الذي دعاه لهذا يحذر الآخرة قدام عينيه لحظة الموت أنا هموت ما هو فلان مات امبارح وفلان مات أول امبارح وفلان مات من ساعة وفلان هيموت وعلان هيموت أنا شايف الموت حواليا بتخطف الناس إن عشت تفجع بالأحبة كلهم ولفقد نفسك لا أبا لك أفجعه هيجي عليك الوقت اللي هتفقد نفسك هيتقال اخرجوا انفسكم الروح هتخرج من الفم هتسحب سحبا من اطراف الاقدام حتى تخرج هكذا وانت تنظر اليها ويصبح الجسد ميت خاوي لا روح فيه يحمل يغسل يكفن يدفن في باطن الارض لكن الروح خرجت الى بريئها فهذا هذا يحذر يحذر يحذر ايه يحذر مش من الموت ما هو الموت جاي ليا وجاي للي قاعد على الماتش وجاي للكافر وجاي للمشرك وجاي للمنافق وجاي للعاصي الموت جاي للكل لكن هو يحذر سيموت على ايه هيموت على ايه واحنا اصبحنا بنلعب بالعبارات لا بطريقه قبيحه واحد واخد ولاده ورايح يتفرج على ماتش الاهلي والزمالك عمل حادثه ابنه مات يقولوا عليه شهيد مش عارف ايه ربنا يغفر له ويرحمه وربنا يثبت قلب ابيه بس هو ده الشهيد طبعا لا اعني احد بعينه طفل بريء صغير يرجى له انه لا يحاسب على شيء لكن انا كلامي مع مع الاب مع الام مع نفسي انا اللي في سن الجد هي هي دي ما يرجى هي, هي هذا ما يرجى ويؤمل يبقى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما المفروض بقى ايه كمان هو غافل كمان هو مطنش كمان هو أعمى كمان هو لا يأبه لشيء من هذا كمان هو يحيا دنياه فقط ولا يفكر في آخرته قل ما شئت ضع ما شئت من أصناف المقارنات التي نراها خرجت عن السياق أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة شوف عبر عن الخوف بالحذر لأن الخوف مش مقصود لذاته مش مطلوب منك تخاف فتفزع فتموت من الخوف مش مطلوب منك ده مش مطلوب منك تعمل زي علي بن الفضيل لما أغشي عليه ثم مات لما سمع آية وعيد في القرآن مش مطلوب منك ده أمال مطلوب مني إيه لما أسمع آيات الوعيد تخوفني أعمل إيه أعمل على ما يجنبني هذا المخوف النهاية المخيفة ديت اللي آخرها نار جهنم أحذرها أعمل على أن أحذر هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثل يا أخوان لما قالوا إني أنا النذير العريان والعلماء فرعوا على هذا المثل أمثلة الرسول إن قال مثلي ومثلكم كمثل رجل أشعل نارا أضاء نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها تعرفين لما تولع نار بالليل تجد بعض هوام الفراش كده زي بعض الذباب بعض الف... الجراد بعض الفراشات تيجي تحب تيجي تطوف حوالين النار كده لحد ما تقع فيها يقول فجعل الهوام يقعن فيها وانا اخذ بحجزكم انا بمسك الحجزه يا اخوانا هي حجزه الازار ما تيجي تلف الازار بيبقى فيه حزام كده ماسك الازار او تلفه لفتين ثلاثه عشان ما يقعش منك ما يفكش فالرسول يقول له انا اخذ بحجزكم انت رايح على النار والرسول ماسكك كده من من الازار من المكان اللي مربوط منه الازار بيقول لك اوعى تقع في النار وأنا آخذ, بحو آخذ بحجذكم وأنتم تتقحمون فيها أهل الغفلة بيقعوا فيها بيرموا نفسهم فيها في النار والعياذ بالله اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم جنبنا النار وما يؤدي إلى النار ضرب مثل في بعض أهل العلم ضرب مثل بإيه ناس كانوا في رحلة وراحوا في جزيرة من جزر الجزيرة ديت فيها من أصناف النعيم فيها بقى أشجار وفاكهة وماء وماء عذب وماء ماء ملح بس جميل رقراق وفيها متع كتير فهم قالوا بس احنا ايه ناخد راحتنا وكانوا مسافرين ناخد راحتنا في الجزيرة دي ونستمتع فالبعض قال لي ما ندننا فيها نقعد نقعد ننعم فيها فتقال لهم بس خدوا بالكم في قطاع طريق بيعدوا على الجزيرة ديت وما بيمسكوا حد بيقتلوه قطاع الطريق دول بيعدوا من آن لآخر واحنا بنعرف لهم كده علامات لما بيجوا يعني هيجوا امتى يا اخوان قال لك ده, ده بكرة جايين ده ميعادهم بكرة الصبح فبدأنا نبص لنفسنا واحنا على الجزيرة نستنى بقى دول هيجوا يموتونا هياكلوا هياكلوا لحمنا من اكل لحوم البشر نستناهم فالبعض قال لا لا لا يلا يا عم لم الحاجة يلا نجهز عشان نمشي البعض التاني قال يعني طيب قدامنا الليل طويل الليل كله عشاء يا عم في نص الليل كده يا ماني سهران في نص الليل همشي وبعد نص الليل جه في ساعتين ثلاثة كده قبل الفجر عشان نمشي في وقت السحر هوب ما مشيش هوب جم قتلوه أكلوا لحمه هو ده التسويف هي دي الحالة اللي لازم نخاف منها أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه هتساوي ده بالغافل اللي مطنش قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أنا بقرأ الآية وأقول يا رب يا رب يا رب ارزقني العقل الواعي القلب الواعي الذي يفطن لما يراد له ولما يراد منه ولما يراد به ارزقني يا رب أن أكون من أولي الألباب من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه لا نكونن من الغافلين لا نكونن من الذين أعرضوا عن ربهم أعرضوا عن دينهم أعرضوا عن العمل الصالح واسترسلوا في الموبقات والعياذ بالله أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة إن ما كنتش هتخاف مش هتحذر ما هو الغافل صديقنا الغافل ده ما بيحذرش الآخرة ليه ما هي مش على باله ما بيفكرش فيها مش حاططها في بؤرة اهتماماته حاططها كده بعيد بعيد خالص وانت عارف العقل لابد تحط الشيء في بؤرة اهتمامك عشان تهتم بيه فتايه مسكين لو جات له النهاية وهو على هذا الحال هتبقى نهاية مفجعة مش نهاية تسر واحنا اصبحنا اي حد بيموت على اي حالة نقول عليه شهيد لا يا اخوانا احنا نرجو للعاصي الرحمة والمغفرة بس نخاف عليه نخاف ونخاف على انفسنا نخاف من سوء الحال وسوء المقام وميتة السوء الرسول كان يستعيذ بالله من ميتة السوء ومن ليلة السوء ومن يوم السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا وأن يبصرنا وأن يردنا إليه ردا جميلا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه وشكر الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته